قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع ومن على حلبة المصارعة ومن مكان البطولة الحقيقية بنقول مرة تانية وبنذكر بالبرنامج بتاعنا هنصارع الشيطان وإن شاء الله هننتصر عليه وهنقدر بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نقاوم كل فتن الشبهات والشهوات وهنثبت ونمشي ورا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان نوصل لجنة الفردوس ونجتمع هناك وافكركم واقول لكم فاكرين لما التقينا في رمضان على قناة اقرأ واتكلمنا عن المصارع وقلنا لازم نصارع كل الشهوات والفتن دي علشان ربنا يجمعنا في الجنة ودينا انتصرنا وبقى كل واحد فينا فعلا حمل لقب المصارع وقدر بفضل الله انه ينتصر على كل الفتن ديت رغم ان الاغراءات كانت كتيره قوي والاشياء اللي ممكن تدعونا للفتن دي كتيره قوي لكن كان ايماننا اقوى وثقتنا بالله كانت اقوى عشان كده ثبتنا ووقفنا واثبتنا ان احنا عباد لله وحققنا قول المولى عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اخويا وحبيبي اخت الفاضله اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن عشر حاجات عشان أي واحد في الدنيا عايز يبقى مصارع لازم يعملهم وعلشان أنا أكون عبد لله لازم أعملهم عشان أقدر أصارع كل الفتن وكل الأعداء اللي بيحولوا بيني وبين طريق ربنا سبحانه وتعالى وقلنا هنتكلم النهاردة عن بداية قصة الصراع واكيد حضراتكم مشتاقين من امبارح وتقولوا يا ترى قصه الصراع دي بدات ازاي وليه وامتى وهنصارع مين وهنصارع ازاي ده اللي هنعرفه الليله دي بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم قصة الصراع ان ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا مين هو العدو الحقيقي اللي لازم نصارعه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا سبحان الله لكن يا ترى ايه هي قصة الصراع وبدأت ازاي ده اللي احنا هنعرفه واحنا على يقين من جوانا ان اي شيء في الكون ده احنا بنصارعه يا جماعة فاحنا في الحقيقة احنا بنصارع الشيطان نفسه لان مين اللي زين للبنات التبرج ما هو الشيطان ومين اللي زين للانسان ان هو ما يصليش ما هو برضه الشيطان ومين اللي زين للرجل ان ياكل لقمه حرام برضه الشيطان فكل مشكله هتلاقي في الغالب وراها يا اما شيطان جن يا اما شيطان انس وشيطان الانس احيانا بيكون اشد واقوى واقوى تاثير كمان من شيطان الجن فنسال الله عز وجل ان يعيذنا واياكم من شياطين الجن والانس انه ولي ذلك والقادر عليه بدا الصراع امتى بدا الصراع منذ خلق ادم عليه السلام طب ازاي بدا الصراع هقول لكم بس تصلوا على حبيبكم صلى الله عليه واله وسلم في يوم من الايام الكلام ده زمان قوي قوي قوي يعني المولى عز وجل شاء الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام وأن يجعل من آدم ذرية الذرية دي في يوم من الأيام هتنزل وتظهر على الأرض وتعمر الأرض تعمره بالطاعة أو تعمرها بالطاعة وتملاها برضو بكل خيرات الدنيا علشان يبقى في أسباب المعيشة متوفرة والناس عايشة وبتعمر الكون وتبدع وتؤثر وتبتكر عشان الدنيا كلها تعيش وتتقدم بفضل الله سبحانه وتعالى المولى عز وجل أخبر الملائكة والملائكة كما تعلمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حتى إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج يا جماعة لما صعد رأى ثلاث مشاهد عجيبة جدا رأى ملائكة وظيفتها كلها أنها وقوف تعبد الله عز وجل ملائكة تانيين ركوع راكعين لله سبحانه وتعالى وملائكة تالتين سجود لله سبحانه وتعالى حتى ان الملائكه اللي ساجدين يوم القيامه يعني منذ خلق الملائكه وده كان قبل خلق ادم عليه السلام وهم سجود لله فإذا قامت القيامة قاموا من تلك السجدة وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله فالنبي لما شاف المشاهد ديت سأل المولى عز وجل أن يجمع له تلك المشاهد في عبادة واحدة فكانت الصلاة اللي كتير من المسلمين هاجرينها فكان الصلاة تجمع الثلاث مشاهد والثلاث مشاهد من العبودية الجميلة اللي موجودة عند الملائكة قيام وركوع وسجود بفضل الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف المشاهد ديت في ليلة الإسراء والمعراج والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكة لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا عندهم شهوات ولا عندهم أي حاجة غير إن هم بيعبدوا ربنا وينفذوا أوامر ربنا سبحانه وتعالى فلما المولى عز وجل شاء أن يخلق آدم عليه السلام وشاء أن يخلق البشر الملائكة زعلوا زعلوا ليه؟ زعلوا أن هيكون ليهم منافس مش ده الموضوع هم ما بيفكروش في كده هم بيفكروا في حاجة تانية يا جماعة حاجة كبيرة قوي فوق مستوى تفكير البشر فكروا في ان طب يا ترى احنا قصرنا في حق ربنا طب احنا قصرنا في العبادة طب احنا عملنا حاجة أغضبت ربنا علينا كانوا خايفين ان هم يكونوا قصروا في حق ربنا كانوا خايفين ان هم يكونوا عملوا حاجة أغضبت ربنا عليهم سبحانه وتعالى شفت قد ايه حرص الملائكة يا ترى عندك حرص في يوم من الأيام انك تقول يا ترى أنا فعلا قصرت في حق ربنا واحنا كلنا بلا استثناء مقصرين في حق ربنا بجد بجد مقصرين في حق ربنا لان احنا لو حبينا نشكر ربنا حبيبنا سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم اخشى الناس واتقى الناس كان يقول سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك مجرد ان انا لو حبيت اثني عليك انا ما اعرفش فكيف نوفي فضل ربنا في العبادة وفي الطاعة وفي كل شيء وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالملائكة خافوا يكونوا أثروا في حق ربنا أو يكونوا عملوا حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى وبعدين هم كان في مشكلة تانية ان هم شافوا الجن حينما افسدوا في الارض وقتلوا مقتله عظيمه فجاء الملائكه فطردهم الى جزائر البحور وده كان قبل خلق ادم عليه السلام بألفي عام كما قال ابن عمر وليس هناك اي دليل على هذه المده. الشاهد في الموضوع الملائكه استغربوا فقالوا ربنا سبحانه وتعالى اتجعل فيها عن ربنا قال اني جاعل في الارض خليفه. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يا رب ده, ده, ده, ده الجن أفسدوا وعملوا مقتلة كبيرة جدا وقد يكون الإنس دولت لما هينزلوا الأرض وفيها منافع وفيها خيرات قد يتكالبوا على المنافع والخيرات والكنوز والأموال والحاجات دي كلها فيحصل ما بينهم مقتلة هم أيضا كما حدث بين الجن وبعدين احنا ما قصرناش ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يا رب احنا لو كنا قصرنا أؤمرنا نزود في الطاعة وفي العبادة شوف حرص الملائكة على طاعة ربنا يا ترى عندك الحرص والحب ده على ان انت تطيع ربنا وتقدم أغلى ما عندك لله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فكرت في يوم من الأيام إن أنت إن أنت كلك على بعضك ملك لله سبحانه وتعالى وإن أنت مهما قدمت ومهما عملت في النهاية أنت لا يمكن توفي حق ربنا سبحانه وتعالى ولو في نعمة واحدة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحان الله فقال جل وعلا ردا على الملائكة قال إني أعلم ما لا تعلمون أنا عارف إن الإنسان اللي أنا هخلقه دوت قد يفسد في الأرض وقد يكفر وقد ينكر نعمتي وقد يأكل خيري ويعبد غيري وقد يفعل ويفعل ويفعل لكن في خير تاني برضه موجود في الإنسان اللي جاي دوت هيبقى في منهم الأنبياء والصالحين هيبقى في منهم الصديقين والشهداء هيبقى في منهم المرسلين هيبقى في منهم أولي العزم الخمسة هيبقى في منهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هيبقى في خير كبير قوي رغم ان الشر هيكون كتير وقد يكون اكتر لان ربنا قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور ورغم ذلك عشان الخير اللي هيبقى موجود دوت قال اني اعلم ما لا تعلمون وبدات الخطوه الفعليه المولى عز وجل شاء سبحانه وتعالى ان يخلق ادم ابو البشر وبدأت الخلق بدأ الخلق فعلا المولى عز وجل هيخلق سيدنا آدم من تراب كما قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض جميعا من كل تراب الأرض ومن كل تربة الأرض اتخلق سيدنا آدم سيدنا آدم ما اتخلقش من حتة معينة لا اتخلق من كل تراب الأرض فمنهم ذريته يعني طلع منهم الحزن والسهل وطلع منهم الطيب والخبيث وطلع منهم الأبيض والأحمر والأسود طلع الناس أجناس وأشكال وألوان وطبائع منهم اللي طيب جدا ومنهم اللي خبيث جدا ومنهم اللي وسط ما بين الطيب وما بين الخبث ومنهم الأحمر ومنهم الأبيض ومنهم الأسود طلعوا كلهم على حسب طينة الأرض التي خلق منها آدم عليه السلام أما عن تفاصيل خلق آدم عليه السلام إزاي اتخلق آدم عليه السلام وربنا كلف مين يجيب له التراب بتاع الأرض عشان يخلق منه آدم ده اللي هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نكمل قصة الصراع كيف بدأ وبدأ إزاي وبدأ فين قلنا يا جماعة ان بدأ الصراع منذ خلق أبينا آدم عليه السلام وبدأ الصراع بشكل عجيب جدا هتعرفوه دلوقتي ان المولى عز وجل قرر أن يخلق آدم عليه السلام وبالفعل بدأت الخطوات الفعلية لخلق سيدنا آدم يا ترى سيدنا آدم اتخلق ازاي المولى عز وجل كلف سيدنا جبريل أمره انزل يا جبريل إلى الأرض وهات لي من كل قطعة من تراب الأرض حته صغيره كده عينه بسيطه كده من تراب الارض بحيث تبقى لمت لي من كل بقاع الارض وهات لي القبضه ديت وتعالى لي بيها نزل سيدنا جبريل سيدنا جبريل امين الوحي امير الملائكه اللي كان بينزل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عشان ينفذ امر المولى عز وجل فاول ما نزل المولى عز وجل انطق الارض الارض اتكلمت وكلكم عارفين ان المولى عز وجل قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فأثبت المولى عز وجل ان الكون ده كله ليه حس وإدراك وكلكم عارفين ان عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا اهتز لموت تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سعد بن معاذ وانتوا عارفين ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان الحصى بيسبح في ايديه وكان في حجر في مكة كان بيقول له السلام عليك يا رسول الله والكلام ده كان قبل البعثة وانتوا عارفين حاجات كتيرة جدا تثبت لنا ان الكون ده كله ليه حس وادراك والمولى عز وجل وضح لنا ان الدنيا دي كلها والكون ده كله بيسبح بحمد الله وبيسجد لله قال جل في علاه ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض عد معايا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الكون ده كله بيسجد لربك سبحانه وتعالى يعني ما بتصليش لحد دلوقتي مش مكسوف ان الجبال والشمس والحجر والقمر والشمس والدنيا كلها بتسجد لربنا وانت رافض تسجد لربنا لو رفضت تسجد لربنا وفضلت على كده يوم القيامة لما يكشف عن ساق مالك الملك وملك الملوك يوم يدعون إلى الس... يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة إيه السبب وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون اللي هيرفض يسجد لله هنا ربنا سبحانه وتعالى هيمنعه من السجود هناك ربنا يجعلنا وإياك من الساجدين ربنا يقبض أرواحنا وإحنا ساجدين بين يدي الله سبحانه وتعالى الشاهد في الموضوع أن سيدنا جبريل نزل الأرض فالأرض نطقت واتكلمت وقالت له هو لسه هياخد من تراب الأرض قالت أعوذ بالله منك أن تأخذ مني شيئا فعاد جبريل عليه السلام إلى المولى عز وجل فسأله المولى عز وجل لماذا لم تأتي بالقبضة يا جبريل قال لقد عازت أو لقد عاذت بك يا رب فأعستها قالت لي أعوذ بالله منك فأعستها ما قدرتش أخذ منها حاجة فالمولى عز وجل أمر ميكائيل خلاص يا جبريل أنت مش قادر تنفذ الأمر دوت نتيجة يعني الرقة اللي في قلبك دي كلها مجرد ما الأرض استعاذت بالله منك خلاص كده سبتها طب انزل أنت يا ميكائيل فنزل ميكائيل عليه السلام ودخل على الأرض ولسه هيقبض منها فقالت أعوذ بالله منك أن تأخذ مني شيئا فتركها وعاد إلى ربه جل وعلا فقال ما الذي حملك على ذلك يا ميكائيل قال إنها عاذت بك فأعثها فكانت المرة الثالثة وكانت هي دي بقى الأخيرة فربنا سبحانه وتعالى أرسل ملك الموت وشوف بقى ملك الموت سبحان الملك كل يعني كل ميسر لما خلق له فأرسل ملك الموت فنزل الأرض فلسه هياخد قبضة من الأرض فالأرض نطقت وقالت أعوذ بالله منك أن تأخذ مني شيئا فقال لها وأنا أعوذ بالله منك أن أرجع ولم أنفذ أمر الله جل وعلا يعني أنت بتستعيذ أن أنا أخذ منك حاجة وأنا أستعيذ بالله أن أنا أرجع من غير ما انفذ أمر ربي فأخذ من كل قطعة جزءا من تربتها فجمع قبضة وده دليل على عظم خلق الملائكة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين قد ملأ ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب تخيل حضرتك حجم سيدنا جبريل لما تعرف أن ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام سيدنا جبريل سد ما بين الأفق وما بين الأرض إلى السماء ده حجم سيدنا جبريل له 600 جناح بجناح واحد بريشة من جناح قالت خمس قرى خمس محافظات قرى قوم سدوم لي قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء حتى قال الحافظ ابن كثير حتى سمع الملائكة صوتا نباح كلابهم ثم جاءه الأمر من الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها فنزلت إلى الأرض تلك القرى الخمس بريشة واحدة من جناح سيدنا جبريل فملك الموت خد من كل قطعة من الأرض جزء يسير من تربتها وجمع القبضة دي كلها وأحضرها بين يدي الملك سبحانه وتعالى فلما رآه المولى عز وجل قال له أما رحمت الأرض يا ملك الموت أما رحمت الأرض حين تضرعت إليك طب هي تضرعت إليك وقالت لك أعوذ بالله منك إن أخذت مني شيئا أنت ما رحمتهاش فقال ملك الموت لقد رأيت أن تنفيذ أمرك أوجب من قولها هي تقول زي ما عايزة الأرض تتكلم زي ما عايزة لكن تنفيذ أمرك يا ربي أوجب يا مسلم يا حبيب قلبي ما فكرتش في يوم من الأيام إن صاحبك لما بيقول لك صلاة إيه اللي أنت رايح تصليها وما فكرتش تقول له إن أمر ربنا أوجب من كلامك ما فكرتيش يا أختي اللي ما لبستيش حجاب لحد النهاردة لما صاحبتك بتقول لك معقولة هتلبسي حجاب وتبقي دقة قديمة ويبقى منظرك مش حلو وما تبقيش البنت الحلوة الجميلة اللي يعني الشيك اللي بتلبسي وبتعملي وبتسوي ما فكرتش انك تقولي لها امر ربنا اوجب من كلامك ما فكرتش وانت بتعق امك وابوك والناس بيقولوا لك ايوه كده ما تسمعش كلامهم واثبت شخصيتك مع الام والاب ما فكرتش ان امر ربنا اوجب من كلام الناس وانك انت لازم تبوس ايد ابوك وامك وتسمع كلامهم وت... وتعمل كل اللي عايزينه ما دام ما فيهوش معصيه لله سبحانه وتعالى ما فكرتش وانت بتاخد رشوه او بتاخد مال حرام ان ربنا لما امرك انك تاكل حلال وتبعد عن الحرام ما فكرتش ان امر ربنا اوجب شاهد في الموضوع ان ملك الموت سمع الكلام ونفذ امر ربنا وجاب القبضه وحطها بين يدي المولى المولى عز وجل ووضع القبضة بين يدي المولى عز وجل وبدأت مراحل الخلق المولى عز وجل خلق آدم من تراب عجنت هذه القبضة القبضة دي اتعجنت وتشكلت في صورة إنسان لكن لسه لحد الآن مفيش لا جسد ولا روح هي طين فقط المية اختلطت بالتراب فأصبحت طين وسابوها تركت ترك سيدنا آدم عليه السلام لحد ما الجسد ده أو أو الجزء اللي اتعمل بالمية والتراب لحد ما أصبح كالفخار حاجة كده إيه ناشفة وخلاص وكان آدم عليه السلام في هذه المراحل جسد بلا روح اتحول الفخار إلى جسد ثم ترك فترة من الزمن قد إيه بعضهم يقول 40 سنة بعضهم يقول 400 سنة بعضهم يقول 4000 سنة ما يعني ما فيش أي دليل على الكلام ده كله لكن هي فترة قال عنها جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هي دي الفترة التي ترك فيها آدم بين أن يكون جسدا بلا روح وبين الفترة التي دبت فيه الروح هي دي الفترة اللي ربنا قال عنها هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ترك آدم عليه السلام في الجنة مدة من الزمن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولما اتخلق سيدنا آدم بالمنظر ده وبقى جسد بلا روح مين بقى اللي بدأ يقرب من سيدنا آدم هي دي قصة الصراع إبليس هو إبليس ده كان شغال إيه هو كان ملك لا ما كانش ملك أمال كان عايش فين كان عايش مع الملائكة طب كان عايش مع الملائكة فين في الجنة آه في الجنة لكن كان بيعمل إيه كان بيعبد ربنا يعني كان إبليس ده كان كويس ده كان كويس جدا ده كان يعني من أولياء الله الصالحين كان عبد لله بجد كان من الجن آه لكن كان يعني مؤمنا تقيا نقيا كان بيعبد ربنا ليل ونهار امال ايه اللي حصل هتعرف دلوقتي ايه اللي حصل فابليس كان جواه برضه لسه برضه يعني على قد ما كان بيعبد ربنا وعلى قد كل اللي كان بيعمله ده كله لكن كان جواه حاجه مش كويسه فبدا يطيف حوالين سيدنا ادم يدور حواليه جسد بلا روح هو ليه ربنا خلقه وخلقه ليه طب وده هيجي يعمل ايه يا ترى هياخد المكانه بتاعتنا يا ترى هيأثر على ال ال ال يعني ال المكانه والحياه اللي احنا عايشينها ديت يا ترى يا ترى 100 يا ترى دارت في ذهن ابليس في الوقت دوت وبدأ يطوف حوالين سيدنا آدم والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم تركه ما شاء الله أن يدعى تركه فترة جسد بلا روح قبل ما ايه قبل ما تدب الروح في سيدنا آدم عليه السلام فجعل إبليس يطيف به يلف حواليه فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك إيه رآه أجوف عرف أنه من جواه فراغ آه فراغ يعني ده في يوم من الأيام محتاج يأكل ويشرب ويقضي حاجته ومحتاج شهوات, شهوات ومحتاج ومحتاج ومحتاج إنسان فعرف أنه لا يتمالك يعني هقدر أدخل له من مئة ألف حيلة هقدر أزين له هو وذريته وهقدر أحمل معاهم حاجات كتيرة وأوسوس لهم وأقدر إن أنا أبعدهم وأعمل وأعمل ما دام هم محتاجين ياكلوا ويشربوا ومحتاجين شهوات ومحتاجين عرف أنه خلق لا يتمالك وده عرفنا إن عداوة إبليس شوف قديمة قد إيه ومش هتنتهي هتفضل كده لحد قيام الساعة ده من أول لحظة أخويا وحبيبي نتخلق فيها أنا وانت وانتي إبليس بيعدينا والعجيب إن, إن إحنا لما بنتخلق بنبقى لسه أطفال صغيرين ورغم ذلك عداوته بتبدأ معانا من هذه اللحظة والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان الشيطان أول ما الطفل بيتولد بيبكي ايه اللي بيخلي الطفل يبكي ده بالعكس ده المفروض ان الطفل ده يفرح انه خرج من الضيق الى السعه والحقيقه هي مش سعه انتوا لما تحسبوها صح تلاقوا ان هو خرج من السعه الى الضيق من سعه الرحم بتاع الام وهو قاعد بياكل وبيشرب وبيتنفس وبيلعب وبيعمل كل حاجه إلى ضيق الدنيا وهموم الدنيا وابتلاءات الدنيا وأقدار الدنيا وعدوات الدنيا لكن هو يعني المفروض يخرج برضه يفرح برضه ده خرج عالم تاني هو ايه اللي بيخليه يبكي هو مش بيبكي عشان فقط بيشعر بألم ولا حاجة لا ده هو نخسة الشيطان اللي أخبر عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه ويفضل إبليس في حربه السافرة ضد ذرية آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ويوم القيامة في النار في النار ربنا عافينا وعافيكم يخطب ابليس خطبته المعروفه وقال الشيطان لما قضي الامر تلاقي ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين الناس اللي هتخش النار هيلاقوا منبر بيتحط في النار وواحد طالع فوق المنبر وبيتدور مين دوت ده ابليس اول مره يشوفوه وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم تعالوا نكمل قصة الصراع الحلقة اللي جاية إن شاء الله ونعرف إزاي حصل الصراع بين سيدنا آدم وبين إبليس وإزاي إبليس مكمل الصراع معانا لحد يوم القيامة إني داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يا ربنا اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى اجمعنا جميعا على حوض النبي لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا نجنا جميعا من مكائد الشيطان نجنا من مكائد الشيطان اجمعنا مع النبي العدنان في الفردوس الأعلى فيما لا عين عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين سنين العمر الصالح حب دونت الدنيا والشهوات مليون صراع في البيت وفي الشارع